بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله ما ألطف الله في قدره قال يوسف عليه السلام يذكر نعمة الله عليه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم الله لطيف بعباده اللهم إنا نسألك لطفا من عندك في أمرنا كله وفي كل قضاء وقدر قدرته علينا يا رحيم لطف الله إذا تدارك العبد عاش جنة الدنيا عاش الجنة بأن يعيش اللطف في القدر فاللطف لطفان لطف ظاهر ولطف باطن اللطف الظاهر أن يلطف فيما يقدره عليه فتجري الأحداث كما يبدو لك في الأحسن أما اللطف الباطن فأن يفيض الله على قلبك عند نزول القدر سكينة بحيث ينطق اللسان فيقول الحمد لله لطف الله عز وجل جعل ليلتنا هذه توافق ليلة البراءة كما سماها الإمام البيهقي ليلة النصف من شعبان أيها الأحبة في الله سنفرد هذه الليلة بالكلام عن ليلة القرآن لننتهي من هذه المسألة في ليلتنا هذه إن شاء الله وقبل أن أتكلم في قضية لذة القرآن أقول أنه كثيرا ما تتغلب مادية الإنسان على روحانيته ليه لالتصاقه بالارض واشتغاله بمطالب الجسد هذا هو الواقع ان الانسان خلق من جسد وروح الجسد دم غذاء وله رداء وله راحه وله لذه الجسد له لذه فحين تشرب شرابا حلوا حين تأكل طعاما لذيذا حين تستمتع بشيء فإنك حين ذاك استمتاعك جسدي الجسد هو الذي يستمتع بذلك الروح تحتاج أن تستمتع كثيرا ما تتغلب تلك المادية العناية بمظاهرنا دون العناية بأرواحنا لماذا؟ لانتهاء الإنسان بحياته فكان لابد من إتاحة فرصة للروح تتلذذ فيها بمشارفة العالم العلوي وتتخلص من قيود المادة وأدرانها وأوهاق الأرض إخوتاه أصدقكم والله أن قمة الكمال البشري تعادل الجانب الروحي مع الجانب المادي في الإنسان ليس الإنسان مطالبا أن يكون ملاكا ولا هو يسمح له أن يكون حيوانا بل هو إنسان للملائكة يمت بصلة وتنازعه الحيوانية فلا ينبغي أن يتركها بالمرة لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام فقمة الكمال هذا التعادل ولذا انظر إلى هذه الآية العظيمة من كتاب الله من كلام الله أشار الله عز وجل إلى هذه القمة أنها يبلغها الأفراد وهم الأنبياء الأنبياء بالطبع ومن تابعهم وسار على نهجهم فمثل الله مكانهم في الأرض بالأكل من الطيبات ومكانهم في السماء بالعمل الصالح فقال يا أيها الرسل ها كلوا من الطيبات و واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم و واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وبقدر تغلب المادية تكون درجة اقتراب الإنسان من البهيمية ذلك مستوى وضيع تنبو عنه الفطر النقية وتنبذه التعاليم السماوية وبقدر تغلب الروح والروحانية تكون درجة اقتراب الإنسان من الملائكية وبالرغم أيها الإخوة مما يصحب هذه المنزلة من طهر وصفاء درجة ملائكية فإن الإسلام لا يحب لأبنائه أن يكونوا ملائكة والله لو لم تذنبوا لا لذهب الله بكم واصلوا قال إنكم لستم كهيئتي لا تواصلوا لماذا؟ لأن الدور الذي حدد للمؤمنين هو دور البشر الذين يمثلون الحلقة الوسطى بين خلي بالك ثلاث أشياء بين الأرض والسماء فليس لهم أن يقتربوا من الأرض إلا بمقدار ما يقتاتون ويتزينون فهمتني؟ أنه ليس مسموحا للمسلم أن يقترب من الأرض إلا بمقدار ما يقتاتون ويتزينون قال الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال صلى الله عليه وسلم انتوا بتصلوش على النبي النهارده ليه؟ صلى الله عليه واله وسلم قال قال صلى الله عليه واله وسلم بحسب لقيمات يقمن صلبه حسبك يعني يكفيك لقيمات جمع لقيمة واللقيمة تصغير لقمة الهدف يقيمنا صلبة عشان ظهره يتفرد بس يقدر يصلي ويقوم لله فهذا هو المطلوب بالنسبة للأرض اثنين وليس لهم أن يبتعدوا عنها عن إيه؟ عن الارض الا بمقدار ما يتخلصون من ظلام ظلمها قال تعالى اسمع كلام ربنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي عمرك سمعت الآية دي؟ طب اسمعها ثاني صلي اللهم صل على النبي محمد والله ما عجباني صلاتك على النبي دي. عليه وعلى آله الصلاة والسلام فإذا كنت أنا كبشر مش عاجبني انك توصل لربنا ازاي مش شرط تعمل هيصة ولكن صلي من قلبك اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا قال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم وايه ولا تطغوا فيه الطغيان مجاوزة مجاوزة الحد قال تعالى إنا لما طغى الماء طغى الماء يعني ايه جاوز حده اذهبا الى فرعون انه طغى جاوز حده فالطغيان مجاوزة الحد فمسموح لك تاكل بايه بحدود كلوا من طيبات ما رزقناكم ايه ولا تطغوا فيه اللي يحصل فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هوى عجيبة هذه الآية وزمان لما كنت بتكلم عن الهوى وقفت مع هذه الآية لما طلعنا آيات القرآن كلها اللي بتتكلم عن الهوى دي فيها ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هوى هنا يعني انحص ونزل وسقط ولكني آنس منها أنا آنس منها في معنى فقد هوى يعني فقد وافق الهوى ووضع الهوى اللي هو المزاج الشخصي والله اعلى واعلم ثلاثة احنا بنقول للانسان حلقة وسط بين الملائكية وايه والحيوانية فليس له ان يقترب من الارض الا بمقدار ما يحتاج ليس له ان يبتعد عن الارض الا بمقدار ما يتخلص من الظلم والظلام ثلاثة ليس لهم ان يبتعدوا عن السماء الا بمقدار ما يحافظون على بشريتهم ويحتزون بها قال الله لرسوله قل انما انا بشر مثلكم يوحى يوحى الي لذلك لما طلب موسى اكثر من ذلك قال رب ارني ها انظر قال لن لن ترن انت بقى فلا يبتعد عن السماء الا بمقدار ما يحافظ عن بشريته ولا يقترب من السماء الا بمقدار ما يهتدي بانوارها قال تعالى واذا سالك عبادي عني فايه فاني قريب تامل اقف بس وقفه صغيره كده وتامل واذا سالك مين عبادي عني فإني قريب نعم هو قريب ولكن العبد عبد والرب رب العبد عبد وإيه والرب رب لكن مش معنى ان فاني قريب وهو معكم اينما كنتم وما يكون من نجوى ثلاثة الا هو معهم الى اخره هذه الايات العظيمات مش معناه ان يقول لك شفت كوبايه لبن دي فيها دسم فيها ايه طيب يقول له اه فين يقول له دايبه في اللبن كده يقول اه ربنا دايب في الكون كله كده افتراء وكفر اهل الحلول والاتحاد لا وانما جل جلاله مستو على عرشه فوق فوق سماواته استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بائل عن خلقه فهذه احترازات اربع للاقتراب من الارض والبعد عنها والاقتراب من السماء والبعد عنها لذلك نقول أن الحكمة التي توخاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن الوصال هي أن الصوم إنه لا يهدف إلى تغليب الروحانية على المادية ولكنه يهدف إلى الأخذ بناصية القوى القلبية المغلوبة حتى يسمو بالإنسان عن مرتبة البهائم فمن ساء الوصال فحسبه أن يترك الفطور ويكتفي بالسحور ويكره له أن يتمادى في إهمال مطالب بدنه فيترك الوجبتين جميعا لا خليك في الوسط خليك في الوسط مش مطلوب انك تبقى ملك ما علاقة هذا بموضوعنا الليلة موضوع الليلة اننا لما اتكلم في الشروط العشرة لتلاوة القرآن لاستشعار لذة القرآن واحد يقول لي طب انت بتقرأ القرآن كده لما شرحنا كيف نصلي في أشرطة السؤال يعني مطلوب من الواحد انه على طول يصلي كده دول احنا بنذكر الدرجة المثلى والانسان اذا استطاع ان يصل الى هذه الدرجة فمعتقد اهل السنة ان الايمان يزيد و... وينقص فمع زيادة الايمان يصل واذا نقص الايمان نزل واكرر كلمة ابن رجب التي هي على لساننا دائما وليس شرط المحب العصمة مش شرط اللي بيحب ربنا انه يبقى معصوم من المعاصي لا وانما شرطه انه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة كلما يقع يقوم يستغفر اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين بدأنا في اللقاء الماضي في ذكر كيف نقرأ القرآن فذكرنا اول سبيل لتحصيل هذه اللذة الشرط الاول فهم عظمة الكلام وعلوه وفضل الله سبحانه ولطفه بخلقه في نزوله جل جلاله عن عرش جلاله الى درجة افهام خلقه ما تقول الحمد لله الدليل هذا قول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر زي ما قلت لكم في اللقاء الماضي معلش تسمحوا لي اقول تاني بس صلي صلى الله على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا ان الكلام صفه من صفات الله صح صفه واحنا نعلم جيدا ان الصفات نوعان صفات ذات وصفات افعال صفات ذات وايه وصفات الافعال صفه ذات معلومه الرحمه صفه ذات لكن صفات الافعال النزول والهروله و طب الكلام هي صفة ذات وصفة فعل في نفس الوقت فصفة ذات فالله متكلم صح ولا لا وكلم الله موسى تكليما وإن أحد من المشركين استجارك ف... فأجله حتى يسمع كلام الله يبقى صفة ذات أن الله متكلم زي ما العلماء بيقولوا بقى متكلم بالقوة ومتكلم بالفعل يعني إيه قبل ما تقول لي يعني ايه اقول لك انا يعني ايه بس تصلي صلوات متكلم بالقوة يعني عندنا الاخ السيد ربنا يكرمه يا رب ويكرم المسلمين اجمعين اهي ساكت اهو قافل بقه تماما هل هو اخرس؟ امال متكلم؟ متكلم ولا اخرس يا جماعة؟ ما هو سلك ده اسمه متكلم بالقوة يعني ايه متكلم بالقوة؟ يعني متى شاء ان يتكلم ايه؟ تكلم هو لسه متكلم بالقوة انا بقى متكلم بالفعل لان ايه عمال اتكلم اهو خروج هذا الكلام ده فحش والسكوت يبقى متكلم بالايه بقوة الله متكلم بالقوة صح ومتكلم بالفعل يعني متى شاء ان يتكلم تكلم وفعلا هو تكلم جل جلاله ما تقول الحمد لله كلام الله صفه لما نيجي نقول ينزل ربنا طب ينزل نثبت النزول صح النهارده بعض الاخوه مش فاهم كويس مساله الصفات ونفسي اشرح عقيده والله ربنا يسر آه يظن ان القضية أمروها كما جاءت يعني التفويض يعني لما يجي يقرأ يد الله فوق أيديهم يعني إيه يقول يعني يد الله فوق أيديهم تيجي تقول له هنا إثبات أن لله يد يقول لك لا هو ربنا قال لي يد إحنا نمرها كما جاءت دول المفوضة مبتدعة لا ده انت لما تثبت ينزل ربنا يبقى تثبت ان الله ايه ينزل ومن اتاني يمشي هرولت اليه يبقى الله ايه يهرول الامور تبقى مثبته كده تثبتها لكن اللي بتفوض فيه الكيفيه ينزل ينزل ازاي بقى هنا نقول اسجد ايها العقل العقل يعمل ايه اسجد لانك لا تستطيع ان تفكر في هذا لا تستطيع ان تستوعب هذا لا تخف فعقلك لما يجي يفكر في الكثير يقول له خلاص اسجد هنا في قضية الكلام صفة ولا لا زي صفة النزول لما نيجي نقول كلام ازاي العقل لا يستطيع فمن رحمة الله أن ستر جلال الكلام بالحروف والأصوات بالحبر والورق حتى يستطيع عباده أن يفهموا ويتلوا ويدركوا وإلا لو ظهرت تلك الصفة على حقيقتها لما قام لكلام الله أرض ولا سماء ولا خلق ولا بشر ابدا لذا قال الله لو انزلنا هذا القران على جبل ليه لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله زي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دكا فكذلك لولا ان الله جل جلاله قد حجب وجهه الكريم بالنور لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه فكما أن حجابه النور فالكلمات والحروف والأصوات حجاب لصفة الكلام وصلت يا شباب فلما تيجي تقرأ القرآن تستشعر عظمة الكلام عظمة الكلام ده كلام مين الله كلام مين كلام الله كلام الله النهاردة الناس بتحتز رحت ديوان احمد شوقي بكام ده يا عم قال لي بألف جنيه ليه ما هو 45 جنيه بره اهو قال اصل ده عليه خط احمد شوقي كاتب عليه اهداء وايه يعني خط احمد شوقي فما بالك ان الكلام ده كلام مين الله كلام مين استشعر لو مش بتقرا ان ده كلام العظيم الجليل الكبير ولكن رحمك فقال ولقد يسرنا القرآن للذكر ثم استدعاك فقال فهل من مدكر حد عنده استعداد يا شباب نختم القرآن في الأسبوع ده حد عنده استعداد بالمعنى الجميل ده بالمعنى العظيم ده انك تفهم ان اللي انت بتقراه ده كلام مين الله الثاني التعظيم للمتكلم الاولانية تعظيم الايه الكلام الثانية تعظيم المتكلم عند بداية تلاوة القرآن ينبغي ان تستحضر في قلبك عظمة المتكلم أن تعلم أن ما تقرأه ليس من كلام البشر وأن في تلاوة كلام الله غاية الخطر فإنه تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون كما أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بسرة اللامس إلا إذا كان متطهرا شرط مس المصحف أن يكون الإنسان طاهر فمعناه معنى الكلام محروس عن كل رجس لا يصل الى قلب غير طاهر اقول ثاني طب صل صلى الله عليه وسلم كما لا يصلح لمس جلد المصحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان كما يحرم مس المصحف على كل محدث يمنع ويحرم فهم المصحف كل قلب غير طاهر طب ازاي نفهم نطهر قلوبنا الاول اللهم طهر قلوبنا نطهر قلوبنا ازاي ان احنا نقول له يا رب قلبي اهو طهره وادهولي تسلمه للملك لكي يطهره لك ازاي ان تستحضر عظمة المتكلم عظمة الايه المتكلم صاحب الكلام جل جلاله ازاي ان تتفكر في اسمائه وصفاته وافعاله بل في خلقه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله فتهلكوا طب عايز اتفكر في مخلوقات الله عايزك النهارده ده تكليف تطلع فوق سطح بيتكم كتير قلت لكم السنه اللي فاتت وظن حاجه زي كده ده بقالك قد ايه ما شفتش السماء النهارده وللاسف مين اللي بيعد النجوم الحبيبه بيعد النجوم مش عشان يقول سبحان الله وانما عشان بيحب زانيه للاسف للاسف زمان واحنا في الجيش الكينجي والشنجي والحاجات دي كان تبقى الخدمه مع واحد كده ويبص للقمر علمني فعلا ان اتامل القمر بس هو كان بيبص للقمر على انه ليلى وكان الانسان يود فعلا يود الان اللهم اصلح قلوبنا يا رب اين ذاك القلب حين ينظر الانسان الى القمر ويقول سبحان الله للنجوم ويقول سبحان الله لزرقة السماء ويقول سبحان الله انا عايزك تطلع بعيد عن النور ده الكهرباء اقصد يعني بعيدا عن الكهرباء اللي مضيعه النهارده السماء فعلا مش قادرين نشوف السماء من ايه من الانهارات الطويله والانوار الكهرباء التي تحسو لها ابصارنا فعدنا لا نرى قدره الله للاسف ممكن تطلع بره لو معاك عربيه كده اوصل لحد اي مكان صحراء وانظر الى السماء تامل تامل تامل حقيقه انظر وتامل وتذكر انظر الى السماء وارتفاعها انظر الى النجوم انظر الى الكواكب وكلما تدقق وهذا والله حقيقة بس جرب كلما تدقق انت كنت بتشوف شوية نجوم كده تلاقي بين كل نجمة ونجمة نجمة مش ممكن مش ممكن لو كنت شفت النجوم امبارح كنت هتلاقي ايه حاجة تذهل العقل والله تجعل القلب ينخلع فعلا ليطوف في السماء فيقول سبحان ربي العظيم بس العظيم بقى العظيم تبقى فاهم يعني ايه العظيم تأمل تأمل في هذه السماء وقل سبحان ربي العظيم شوف السنة دي قد ايه قد ايه يقولوا لك الشمس قد ايه المجرة قد ايه وفي الدنيا كم مجرة شوف هذه العظمة والاتساع وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم افهم بقى افهم عظمة ربنا قد ايه الحديث رقم 150 في السلسلة الصحيحة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ديك أن أحدث عن إيه؟ عن إيه؟ ديك ديك من اللي بيدن ده مخلوق من مخلوقات الله قد مرقت رجلاه الى سابع ارض وانتنى عنقه تحت العرش وهو يقول سبحانك ما اعظمك فيقول الله لا يعلم هذا من حلف بي كاذبا ده ايه ديك شوف الديك قد ايه رجليه تسامح ارض ورقبته تحت الحف ده ايه ديك من الذي خلقه الله عرفت ربنا العظيم يبقى لما تركع تقول ايه سبحان ربي العظيم تبقى مثلا يعني زي ما عبد الحليم حافظ يركع للجمهور ها تركع ازاي بقى يبقى في قلبك ايه ساعتها لما بتركع لمين للعظيم يبقى ما تركع تقول سبحان ربي العظيم يبقى عرفت ربنا قد ايه عظيم عظيم يبقى لابد انك تستحضر عظمة الله حين تستحضر مشهد السماوات والارض والجن والانس والدواب والاشجار حين تعلم ان الله هو الخالق لجميعها القادر عليها الرازق لها حين تعلم ان الكل في قبضة قدرته مترددون بين فضله ورحمته بين نقمته وسطوته ان انعم فبفضله وان عقب فبعدله انه هو الذي يقول هؤلاء الى الجنة ولا ابالي وهؤلاء الى النار ولا ولا ابالي وهذا غاية العظمة والتعالي غاية العظمة يوم القيامة وكان نفسي اصلي لكم النهارده ركعتين بسورة غافر عشان اقرأ لمن الملك لمن الملك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ هذه الآية فيقول يحمل الله السماوات على إصبع وأشار بإصبعه مش أنا والأراضين على إصبع ويقول أنا الملك وأشار بإصبعيه أنا الملك لمن الملك والرسول يهتز على المنبر حتى قلت أساقط هو به حتى ما خفت لا يقع من على المنبر صلى عليه صلى الله عليه وسلم الله يحمل السماوات على على إصبع شوف السماوات اللي انت مش قادر عينك تجيب واحد على مليون من هدم سما من السماوات الله يحملها على على اصبع عرفت عظيم قد ايه ولا ما تقدرش ما اقدرش الله العظيم يبقى لما تقرا القران تستحضر عظمه الله فيحصل الثالث الثالث اللي هو ايه حضور القلب ايه حضور القلب وترك حديث النفس قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة قالوا في تفسيرها أي بجد واجتهاد خذ الكتاب خذ القرآن بإيه؟ بقوة مش المقصود في يحيى عليه السلام يحيى عليه السلام خذ الكتاب الإنجيل لكن لما نيجي نقول ان هذا الامر عام ان كل من اخذ كلام الله يجب ان ياخذه بايه؟ بقوه بجد واجتهاد اخذه بالجد ان يكون متجردا له عند قراءته منصرف الهمه اليه عن غيره لما امسك المصحف واقرا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لازم وأنا بقرأ ما يكونش ذهني في حاجة ثانية خالص نهائي بالمرة مفيش في ذهني وانا بقول الف لام ميم الا التفكير بان هذا الكلام كلام من الله من العظيم هي دي الثمرة لما تفهم الكلام وتعظم المتكلم يحضر القلب قيل لبعض السلف إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء قال أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي حتى أحدث به نفسي لما تكون مع إنسان بتحبه بتفكر في حاجة تانية مع إنسانة بتحبها بتفكر في حاجة تانية مشغول بحاجة تانية كان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية أنا قرأت أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كانش قلبي حاضر أعمل إيه؟ أعيدها تاني برضه القلب مش حاضر بنسبة 20% دول أعمل إيه؟ أعيدها تاني يبقى 40% أعيدها تالت يبقوا 80% اعيدها رابع 90% خامس 99 في ستة ممكن تيجي المية ان شاء الله طب لو ما جاتش خليك خليك مستعجل ليه تحدي بقى نكون او لا نكون تقول لنفسك كده صوفي ما فيش مش هتعديها غير اما تفهمي طب عدي وبكره تفهم لا طب بعدين نتفاهم مش ممكن طب ننام ونكمل مش هيحصل طب ناكل عشان نفهم مش هيحصل برضه تفهمي الاول تحدى نفسك احنا بقالنا النهارده سنين طويله عمالين نلعب غفله ونقول بكره نفهم بكره يحضر القلب بكره اترك الوسوسه بكره نتدبر بكره نتامل بس احنا النهارده بس انت خلص هيحصل وما حصلش حاجه كل يوم بنزداد سؤال صح اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب فلذلك احنا بنسميها الليله دي ليله التحدي ليله البراءه اللهم اكتب لنا فيها براءه من النار زي ما قلت لك الصفه دي حضور القلب وترك حديث النفس ثمره عن التعظيم تعظيم الكلام وتعظيم المتكلم فهنا تأنس به وتستبشر ولا تغفل عنه ففي القرآن ما يستأنس به القلب اللهم ارزق قلوبنا الأنس بك يا رب إن كان التالي أهلا له فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره وهو متنزه ومتفرج الذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها النهارده واحد يقول لك عايز اروح جنينه الحيوانات يا ابني تروح ليه كلها حيوانات هتروح تعمل ايه بس لا داعي للذهاب الى هناك يقف قدام النسانيس او قدام القرود مذهول بلاش دي خلينا قدام التلفزيون شوف الناس بتبقى عامله ازاي وخصوصا قدام ماتش الكوره قالوا فين انا متخيل والله ان مخه على رجلين اللعيبه بيشطوه بالظبط كده والله فعلا عمالين يشوفوا في دماغه كده كده كده دماغه اللي بتتصعب عندنا تركيز قدنا في القرآن مش ممكن يا ريت يا اخويا يا ريت يا ريت نص التركيز ده مش كله مع مس كرة انظر كيف قد انبهرت عقولهم وقلوبهم وثبتت رؤاهم لو واد الكلام اسكت سكت ايه بيت ابوهم بيتابع المسلسل والعياذ بالله يقولون ان في القران دي عايز قاعده بقى بس ان شاء الله تكون بعد العيد باذن الله لما نعيد بمغفرة الله ذنوبنا يقولون أن في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياض في سويس موجود دلوقتي بعنوان بساتين القلوب بتكلم عن بساتين القلوب لما ندخل بساتين القرآن بقى هتبقى حاجة تانية خالص إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون ولكن إذا دخل القارئ الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد الحرائف ولبس الديابيد وتنزه في الرياض استغرقه ذلك كله وشغله عما سوى القرآن فلم يحزب قلبه عن القرآن طرفة عين بس تدخل وتلبس وتقطف وتعيش وتذوق حينها يكون القلب روضة من رياض الجنة الرابع التدبر واحد يقول لي قال لا في فرق بين حضور القلب والتدبر اه ده احنا بنحضر القلب عشان ايه نتدبر دي مرحلة رابعة ده مستوى رابع التدبر فإن العبد قد يحضر قلبه ولا يتفكر يقتصر على سماع القرآن ولا يتدبر المقصود من القراءة التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لذلك سنة الترتيل في الظاهر ليمكن التدبر بالباطن ليتمكن من التدبر في باطن قلبه الترتيل يعني اللي بيقرأ كده
ومن الناس من يسرين والحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ده يتدبر مش ممكن وإنما التدبر ازاي بقى بالترتيل ما يقراش حد يقرا تدوير فاهم اه الحبر اللي انا قريته ده حبر التدوير بقى يقول ايه ومن الناس من يشتري من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا واحدة واحدة كلمة كلمة آية آية حرف حرف يراجع يقول كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة يقف على رؤوس الآي يرتلها حتى تصير أطول من أطول منها
يعني يقرأ سورة لقمان تبقى أطول من سورة النساء رغم ان دي ربعين ونص وسورة النساء جزء ونص أو جزء كده تقريبا فالشاهد يا شباب أننا ينبغي أن ننتبه إلى هذا أن ننتبه إلى أن نقرأ بالترتيب ورتل القرآن ترتيلا قل إني أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الآية وأن أتلو القرآن وأن إيه؟ أتلو التلاوة فلذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها إذا لم يتمكن من التدبر إلا بترديد فيردد يردد الآية
ولذلك ينبغي أن يتفكر فيما هو سامعه من إمامه ومن بعد إمامه عامر بن عبد قيس قال الوسواس يعتريني في الصلاة الوسواس يعتريني في الصلاة واحد دلوقتي فرح قال لك بس عامر بن عبد القيس كان عنده وساوس اهو طب اسمع كان بيوسوس ازاي قال الوسواس يعتريني في الصلاة قيل في امر الدنيا قال اعوذ بالله والله لان تختلف في الاسنة احب الي من ذلك ولكن يشتغل قلبي بموقفي بين يدي ربي وكيف اني انصرف بعد ذلك قال لما ابقى واقف في الصلاه واتذكر حديث النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم ما منكم الا سيكلمه ربه وانا بسمع القران كان ربي يكلمني فأتذكر وقوفي بين يدي الله أخاف وأترهب وأبكي فأنشغل فسمى الانشغال بغير التلاوة سميت وسوس لكن أنت بتوسوس في إيه؟ والعياذ بالله والعياذ بالله لذلك قال صلى الله عليه وسلم بآية يرددها إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم تميم الداري قام بآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية سعيد بن جبير قام بآية وامتازوا اليوم أيها المجرمون قال بعض السلف إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر كان بعضهم يقول آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي حاضرا فيها لا أعد لها ثوابا آية ذكر عن بعض السلف أنه قام ليلة ب إياك نعبد وإياك نستعين بس طول الليل يقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين عايز يفهم عايز يفهم ولذلك قد توقفك آية لا تستطيع أن تجاوزها إلا بقطع الفكر فيها بعض السلف تلا سورة هود في ستة أشهر يكررها ولا يفرغ من التدبر فيه واحد يقول لي طيب شفت يا عم يلي بتقول لنا اختموا القرآن كل شهر واللي ما يختمش القرآن كل شهر يبقى حاجة للقرآن راجل ست أشهر في سورة هود يبقى معنى كده إن بيختم القرآن كل عشر سنين أقول لك ما هم كان نظامهم إن له ختمة كل أسبوع وختمة كل سنة وفي ختمة اسمها ختمة العمر يعني ايه يعني عنده ثلاث مصاحف مصحف في جيبه ماشي بيه بالختمة اللي كل اسبوع كل يوم يقرا منه خمس اجزاء ومصحف ثاني في المسجد بيتدبر فيه فتبقى ختمة كل سنة ومصحف اخر في البيت ده في الخلوة مع الله سبحانه وتعالى سر بينه وبين ربنا قاعد بيقرأ فيه يقف مع الآية ومع الحرف ممكن يقف شهر في كل كلمة من كلمات القرآن فلا يعطل عمل عملا تقدر تمشي بالنظام ده ان شاء الله الخامس التفهم التفهم غير التدبر اه يعني ايه التفهم ان يستوضح من كل آية ما يليق بها القرآن يشتمل على ذكر صفات الله وذكر افعاله وذكر احوال الانبياء وذكر احوال المكذبين القرآن يشتمل على اوامر وزواجر وجنة وذكر الجنة وذكر النار لابد انك تفهم تفرق بين قوله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وبين واقيموا الصلاه وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون آية فيها أسماء الله وآية فيها أوامر وآية فيها قصص لابد أن نقف نتفهم عشان كده علي بن أبي طالب لما سئل هل عندكم من رسول الله شيء سوى القرآن ما تصلي على رسول يا أخي صلى الله عليه وسلم سئل هل عندكم من رسول الله شيء سوى القرآن قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة عرفت وانا جبتها منين دي والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله فعلي بن أبي طالب قال كده لا والذي خلق الحبة وإيه وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده الشيعة الغلاة منهم الكفره لما الشيعة الاثنى عشرية اللي في ايران هؤلاء الحاصل انهم يقولون ان في مصحف اسمه مصحف فاطمة غير غير المصحف اللي معانا وان الرسول ترك عهد ان علي بن ابي طالب يبقى هو الخليفة بعده حاجات الامة ما كانتش تعرفها ده خاص بها مين علي وفاطمة رضي الله عنهما فسيدنا علي سئل رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء سوى القرآن قال لا ربنا يقول للرسول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته وهل كما بلغت هذا سوء ظن بالرسول الشاهد ان الرسول قال لهم ما عندناش حاجه الا فهم ان ربنا يفتح علينا ونفهم اللي انتم ما بتفهموهوش هي دي قضيه فالانسان يفهم اسماء الله وصفاته يفهم احوال الانبياء يفهم آه ايات الاحكام بالاوامر والنواهي يفهم فعل الله باعدائه كعاد و وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله يفهم كلمات الله قل لو كان البحر ها مدادا لكلمات ربي لا لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا مددا لذلك ينبغي ان تفهم اما الذين لم يفهموا القران فهؤلاء طبع على قلوبهم قال الله قال الله ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا قال تعالى ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم الطابع هي الموانع التي سنذكرها إن شاء الله في موانع الفهم السادس التخلي عن موانع الفهم أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب أسفلها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب القرآن حجب الفهم ثلاثة أولها أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها ومخارجها كان نفسي أجيب كلام النهاردة عن العجب بس أنا عارف إن الوقت هيطول وربنا يصبركم عليا ويصبرني عليكم ان الانسان مننا لما يجي النهارده هيصلي بالناس يقوم يمسك المصحف ويقعد ايه يراجع لازم يقف يسال نفسه طب انا براجع ليه ها طب صلي صلى الله عليه وسلم ولما يقف يصلي ويحسن صوته بالقران يقول انا بحسن ليه زي ما قلت لكم في درس الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب ان صفه المخلص انه اذا اتهم لا يحسن ولا يبرئ نفسه بل يتهم نفسه ويسيء الظن بنفسه ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويقول قد اكون مرائيا وانا لا اعلم لازم لما واحد يجي يقول لك الله لما نكون مشغلين الميكروفون في الهرن يعني بتلعلع قوي لكن لما تصلي من غير ميكروفون كده بتصلي حد ايه اللي جرى فيه ايه عشان الناس بتسمعك بره ولا ايه تقول له جزاك الله خيرا والله تبقى مصيبه ربنا يعفو عني الظاهر ان الامر كده يقول لك مثلا يتهمك يقول لك الله انت لما بتصلي يعني يكون جايب مراتك معاك بتلعلع قوي وصوتك يحلو سمعنا يعني ولو ما معكش مراتك بتقلبنا اوام اوام كده ايه الموضوع هتقول له جزاك الله خيرا والله الظاهر انا بخاف منها وتبقى مصيبه تبقى كارثه ف وهكذا يتهم الانسان نفسه ويحرر نيته فالذي يشغله اثناء التلاوه هو قاعد بيقرا زي حالاتي كده ربنا يعفو عني وعنكم يا رب يقول ايه واذا تتلى عليهم اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها يا ولا ايه ده يبقى هو دماغه في ايه انه عايز يموت عايز يطلع كايه كان لم يسمعها طب هتفهم انت مش هينفع ما انتش نافع ده انت لازم تتخلى عن موانئ الفهم يعني ايه يعني كأنك بتقرا الصحراء ليس معك جن ولا انس ولا بشر ولا خلق ولا رمي انما انت قائم بين يدي الله تسمع كلام الله لازم فمانع وحجاب من حجب الفهم الانشغال بالتحقيق لغير الله لغير الله اما تعلم التجويد لله فهذا لا باس به فيش مشكله خالص الحجاب الثاني الذي ينبغي ان يحترز الانسان منه ان يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه يعني المقصود منه مسألة التأويل انه لما يقرأ الرحمن على العرش استوى ساعة ما يقول الرحمن على العرش استوى على طول اللم تنط يقراها الرحمن على العرش استولى استوى يعني ايه استولى فما يفهمش وقالوا ان لام المسلمين دي زي نون اليهود لما اليهود امروا ان يقولوا حطة قالوا حنطة المسلمين امروا ان يقول الرحمن على العرش استوى قالوا استولى فاللام دي زي نون اليهود بالظبط والعياذ بالله انما ينبغي ان تكون عقيدتك أن تتأمل صفة العلو والاستواء هي من الصفات التي تكررت في القرآن بغرض التنبيه على جلال الله وعظمته راجع كل المواضع سبع مواضع التي وردت فيها هذه الآية الرحمن على العرش استوى تجد فيها التنبيه على عظمة جلال الله الثالث من حجب الفهم أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهواه الحساب الثالث من حجب الفهم أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدعه وهو كالخبث على المرآة وهو أعظم حجاب للقلب به حجب الأكثرون وكلما كانت الشهوات أشد تراكما كانت معاني كلام الله أشد احتجابا وكلما خف عن القلب أثقال الدنيا قرب تجلي المعنى فيه القلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدى ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة الرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل فقي الجلاء للمرآة شرط الله عز وجل الإنابة للفهم والتذكر قال تعالى تبصرة وذكرى لكل لكل عبد ايه منيب قال تعالى وما يتذكر إلا من ينيب وقال إنما يتذكر أولو الألباب فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب لذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب عشان تفهم توب اللهم تب علينا توبة نصوحا السابع التخصيص السابع ليه التخصيص يعني ايه يعني ايه التخصيص ان يقدر انه المقصود بكل خطاب فاذا سمع امرا علم ان الامر متوجه الى شخصه نهيا ان النهي مقصود به ذاته ان ان سمع وحدا او وحيدا فكمثل ذلك ان سمع قصص الاولين علم ان الثمر غير مقصود وانما المقصود الاعتبار لذلك لما سمع بعض السلف قول الله عز وجل فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها و وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وضع يده على رأسه وجرى قيل لم تجري قال ألم تسمع وما هي من الظالمين ببعيد أنا خايف لا تنزل على دماغي وما هي من الظالمين ببعيد لذلك هي اسم القرآن ينبغي أن نوجهه إلى أنفسنا إلى ذواتنا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون بتقرا القران وكلنا يتهم نفسه بالنفاق وتقعد تتامل تقول اه اي الكلام ده عليا او الكلام ده المقصود بيه انا او ده مثلي انا يا رب يا رب الطف يا رب ارزقني توبه يا رب وهكذا هذا القصص القراني العظيم مثل التسليه كثير من الاخوه يستسهل حفظ السور والايات التي فيها قصص ويراها مش مقصود بها التسليه ولا مقصود بها هذا وانما قال تعالى وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى فليقدر العبد أن الله ثبت فؤاده بما قصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم على الدين انتظارا لنصر الله وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل إلا هدى ورحمة اسمع كيف أن القرآن نعمة قل الحمد لله اي والله نعمة من نعم ربنا بل من اعظم النعم علينا نعمة القرآن قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يحفظكم به وقال تعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وقال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم قال تعالى كذلك يضرب الله للناس امثالهم وقال تعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم ما انزل اليكم من ربكم وقال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين إذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الآحاد فأنت أيها القارئ الواحد مقصود بهذا الخطاب قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن ومن بلغ أي من بلغه هذا القرآن قال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله الله كلمك أمرك ونهاك إذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن حمله بل يقرأه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه يبقى مش القرآن يتقري على التراب مش القرآن يتقري على المجانين مش القرآن يتعمل حجبة لا وإنما ليعمل به ليعمل بهذا القرآن قال بعض العلماء هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهود نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الصلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات كان مالك بن دينار يقول يا أهل القرآن ما زرع القرآن في قلوبكم ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض الكلمة دي لها تكملة قال إيه فإذا نزل الغيث على أرض متنجسة وفيها حبة نبتت الحبة رغم مكانها من النجاسة فلو في قلوبكم حبة خير لأنبتها القرآن شوف لما يكون في البحر البحر اللي هو براز البعير فيها حبة ذرة أو حبة قمح أو نواة بلح وسبى الريح عليها الرمل ودي اللي بيسموها خضراء الدمن فالدمن هذه أن تكون هذه الحبة في الروثة وغطاها الرمل ينزل المطر تنبت وتخرج خضراء متوحدة جميلة لكن أصلها في نجاسة فإذا كان في القلب نجاسة رغم أن في القلب نجاسة لو فيه حبة خير لأنبتها القرآن اللهم أنبت الخير في قلوبنا قال قتال لم يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الثامن التأثر أن يتأثر قلبك بتلاوة القرآن التأثر وتأثير مختلف فحين تقرأ آية فيها وصف الجنة غير لما تقرأ آية فيها وصف النار غير لما تقرأ آية فيها وصف الله غير لما تقرأ آية فيها و- ذكر نعم الله عليك غير لما تقرأ آية فيها وعيد غير لما تقرأ آية فيها صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل غير لما تقرأ آية فيها ذكر المكذبين إلى آخره لازم يتأثر قلبك تأثيرات إيه مختلفة الإخوة ودي نتيجة تربية قاصرة بيستنوا الآية اللي فيها ذكر النار ساعة الإمام ما يبدأ يقرأ الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه يا رب وينفع بيه يبدأ يقرأ سورة قاف يقول أيوه ها ها لحد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد لخراب كده وكل اللي فات عمل ايه ماذا طلع في قلبه هو حط عينه على حته معينه ويفوت كل حاجه كل اللي بيسمعه يفوته ليه لانه ينتظر شيئا ما, ما تعملش كده ابدا ابدا وانما تدبر كل ايه وانفعل مع كل مع كل ايه وتامل كل حرف وتفاعل مع كل حرف واعط كل حرف حقه الله ذكر أربعة شروط والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا دي نمرة واحد اثنين وعملوا الصالحات ثلاثة وتواصوا بالحق أربعة وتواصوا بالصبر الله عز وجل ذكر أربعة شروط أخرى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى تاب آمن عمل صالحا اهتدى تتأمل تأمل الشرط الجامع إن رحمة الله قريب من المحسنين لابد أن تتأمل وتتدبر وتأخذ من كل آية المقصود بها أنا مش عايز أذكر أمثلة هنطلق إلى ال- التاسع التاسع أيها الإخوة الترقي يعني إيه؟ درجات القرآن ثلاثة خلي بالك عشان نشوف أنت في أنهي درجة أنت في الدرجة إيه؟ ثامنة؟ طب خلي بالك صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم درجات القرآن ثلاث أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرأ القرآن على الله عز وجل بين يديه وهو ناظر إليه مستمع منه ده أقل حاجة إنك لما تقرأ أفتكر إحنا ما وصلناش لسه لأقل حاجة دي وصلنا ربنا يرزقك انك لما تقرا القران تحس انك واقف بين ايدين ربنا بتقرا كلام مين كلام الرسول قال كده قال اذا قام العبد في الصلاه ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته فوانت واقف في الصلاه ماسك المصحف او مش ماسكه بتقرا كلام الله يبقى تتامل انك واقف بين ايدين مين الله تقرا ايه كلامه وهو يسمع منك طب ساعة لو انت تخيلت كده يبقى حالك ايه السؤال والتضرع والتملق والابتهاج يبقى انت بين ايدين ربنا تطلب بقى الدرجة الثانية ان يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يخاطبه ويكلمه يناديه بإنعامه وإحسانه المقام الاولاني ان انت اللي ايه اللي بتقرا يبقى تسال وتتملق وتتضرع طب لو ربنا بيكلمك يبقى المقام ايه الحياء والهيبه والتعظيم والاصغاء والفهم
الدرجة الثالثة أن يرى في الكلام صفة المتكلم
فلا ينظر الى نفسه ولا الى قراءته وانما يعرف الله من خلال اسمائه وصفاته فين في القران فحينها يعيش حياه حقيقيه او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هنا يعيش في النور ويترك الظلمة بالمعنى الصحيح أن تعرف الله ما نقصد حلول واتحاد ولا نقصد كشف ولا نقصد فناء كل كلام الصوفية بره خالص ملناش علاقة بيه إنما أكلمك بكلام سني محض العاشر التبري الترقي تسعة العاشر ايه التبري أن تتبرأ من حولك وقوتك والالتفات إلى نفسك بعين الرضا والتزكية إذا تليت آيات الوعيد والمدح للصالحين فلا تشهد نفسك معهم بل يشهد الموقنين والصديقين فيها ويتشوف أن يلحقه الله بهم وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمقدرين شهد نفسه هناك وقدر انه المخاطب خوفا واشفاقا قال ابن عمر اللهم اني استغفرك لظلمي وكفري قيل هذا الظلم فما بال الكفر قال الم تسمعوا قول الله ان الانسان لظلوم كفار فاتهم نفسه عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قالت اما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك التبرؤ من الحول والقوه وان تشهد نفسك في الظالمين فتستغفر وان تسمع وصف الصالحين فتدعو الله ان يجعلك منهم اخوتاه طولنا عليكم لكن سامحونا ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد الحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك